قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ۖ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ادْنُ مِنِّي لَا تَدَعْنِي يَا أَخِي يَا شَقِيقَ الرُّوحِ مِنِّي يَا أَخِي يَا ضِيَاءَ قَلْبِي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله لبيك يا ربنا وسعديك والخير كل الخير في يديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك أنا بك وإليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت استغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ثم أما بعد إخواني في الله أخواتي في الله من أول الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى هنبدأ ندخل في مرحلة جديدة من مراحل رحلة التوبة مراحل دورة التوبة مراحل الوقوف على باب ربنا سبحانه وتعالى عشان ربنا يقبلنا يا جماعة هندخل في مرحلة مواجهة النفس مواجهة النفس انت دلوقتي تقدر تواجه نفسك تقدر تقف مع نفسك تقدري تقفي مع نفسك يا جماعة الليلة هنبدأ في مرحلة لحد امتى لحد امتى العاصي لازم يقف مع نفسه وقفة خطيرة درس الليلة درس محوري في السلسلة كلها درس بيتكلم على حساب الخسائر اللي انت خسرتها بسبب المعصية في الحقيقة الخطوة دي لازم تكون في الاول وفي البداية لازم تقفي وتفكري انت خسرت ايه انت خسرت ايه نزيف الخسائر اللي انت قاعد تخسره ده التاجر يا جماعة لو خسر مرة ما بيحبش يخسر تاني ما يقدرش يخسر تاني احنا بنخسر ومستمرين انت خسرت ايه لازم نزيف الخسائر ده توقف درس الليلة يا جماعة لو احنا خرجنا منه مستفيدين هيحصل لنا رعب من ان احنا نرجع فترة المعصية تاني ليه لان النهاردة هنحسب مع بعض الخسائر هنحسب مع بعض الفواتير اللي اتسجلت علينا نتيجة المعاصي هنحسب احد الشباب لما وقع في الكلية بتاعته سقط مرضاش يصوم في رمضان وعمل وعمل ليه بيعمل ايه ومش قادر يربط ما بين المعاصي اللي عملها وما بين اللي بيحصل له زي مريض جاله جرح الجرح بدأ يلم شوية بدأ يحمر بدأ يورم بدأ يقلمه بدأ يجيب صديد وقيح بدأ الصديد ينتشر في الجسم بدأ الجسم يسخن ويرتجف المريض هيموت لو ما اكتشفوش الميكروب اللي سبب المشكلة اهو بالظبط كده احنا قاعدين نبص للمشكلة وما بندورش على السبب المجتمع ما بيربطش يا جماعة ما بين اللي احنا بنعمله وما بين اللي بيحصل فينا قلت لكم من عدة مرات هنجيب ورقة او كشكول ونكتب معاصينا وذنوبنا النهاردة هنجيب ورقة ونكتب الخسائر اللي خسرناها بسبب المعاصي الورقتين لما يتحطوا جنب بعض يا جماعة كل حاجة هتبان كل حاجة هتتعرف مش هنبقى عاملين زي واحد مجرم قتل قتيل كل شوية يستدعوه ويستجوبوه ويحبسوه وهو يقول بيعملوا فيا كده ليه انا مظلوم ليه لا هتعرف اي حاجة بتحصل فيك بتحصل ليه هتعرف لو الدنيا مقفلة في وشك مقفلة ليه هتعرف لو اللي انت بنفسك فيه مش عارف تجيبه مش عارف ليه هتعرفي لو بترفع ايدك تقولي يا رب ولا يستجاب لا يستجاب ليه النهارده يا جماعه خسائر المعصيه النهارده يا جماعه محاوله ايقاف نزيف الخسائر يا اخواني لحد امتى لحد امتى هيسيبك لحد امتى هيحلم عليك لحد امتى هيوريك عبرة مش هيخليك عبرة لحد امتى هتفضل تعصيه بنعمه ويحلم عليكي لحد امتى هتفضل تنتهك حرماته ويحلم عليك لحد امتى كل انواع التبرج اللي نهاكي عنها هتعملي تعمليها ولحد امتى كل واحد ربنا حرم عليك تكلميه بتكلميه لحد امتى هيحلم عليك وانت كل واحده حرم عليك انك تنظر ليها بتنظر ليها لحد امتى هيحلم عليك وانت قعدت خمس ساعات كل ليله قدام موقع فاسد وانت كل ليله سهره قدام قناه ضايعه لحد امتى هيحلم على النمر اللي في محمولك والكليبات اللي في كمبيوترك ولحد امتى هيحلم على الشهوات اللي في قلبك يا جماعه اتقوا شر الحليم اذا غضب لحد امتى يا جماعة هنفضل نخسر لحد امتى نزيف الخسائر لحد امتى هنفضل مهددين بكل معصية عملناها مهددين لحد امتى يا جماعة انا عايزكم تنزلوا المباراة 120 الف متفرج بيتفرجوا على ال11 لعيب وهم بيلعبهم وتعملوا حوار مع اللي عامله علم مصر على خدودها وواقفه تهيص وسط الاولاد وتسالوها انت انت ايه قضيتك في الحياه ايه قضيتك في الحياه انت دخلت ثانويه عامه اه ليه لان كل البنات بتتعلم بس كده اه بس كده وبعد كده دخلت الكليه الف- الفلانيه ليه لان انا ده اللي مجموعي جابها يعني بس كده لا لا مفيش اي حاجه غير كده بعد كده اشمعنى جوزته فلان ده اللي اتقدم هو في حد لاقي دلوقتي يعني بس كده هو ده عشان هو اللي اتقدم ومعاه شبكه ومراه بس كده وبعد كده اولادك وديتهم المدرسه الفلانيه ليه اللي كانت جنب بيتنا يعني مفيش اي مقياس اختيار غير كده لا مفيش انا عايزك تسال اللي قاعد جنبها بقى عايزك ت- تسال الشاب اللي ماسك على محمر وقاعد يهيص ويهتف كانه حل كل مشاكل حياته ومعادش غير مشكله ان الفريق ده يكسب في المباراه عايزك تساله انت انت ايه اولوياتك في الحياه ايه اولوياتك في الحياه اولوياتك ايه هيقول لك انا الحاجه الاولانيه ان انا اعرف اكلم فلانه بحاول اكلمها نفسي حد يعرفني عليها ويخليني اتكلم معاها طب واللي بعد كده اللي بعد كده اخلص من الكليه اللي بقالي فيها 10 سنين وبعد كده اجيب بدله شيك وجرافطه شيك وابقى من الشباب الحلوين اللي بيشتغلوا في شركات ب 2000 و3000 جنيه طب وبعد كده وبعد كده اجيب عربيه بقى ايه 4 باي 4 واطير بيها وابقى عندي عربيه وبعد كده اتجوز وربنا فين ودينك فين وتحرير فلسطين فين ووصولك للفردوس الاعلى فين بعد كده انا عايزك ترجع ورا في المدرجات شويه وتسال اللي واقفه في المدرجات واقفه وهي لابسه برنيطه ما انتش عارف هي ولد ولا بنت وتسالها انت متعتك في الحياه ايه متعتي في الحياه ان انا امشي وكل الشباب يبصوا لي وانت ان انا اتفرج على المباراه وفريقي ينتصر وانت المغني اللي بحبه ياخد ياخد احسن البوم السنه دي وانت الفريق بتاعي ياخد واللاعب اللي بحبه ياخد الكره الذهبيه السنه دي وانت متعتك في الست ساعات اللي بتتكلم فيهم في التليفون ربنا يسمعك كلمه كلمه والملك بتاع الشمال بيسجل عليك كلمه كلمه وانت ما انتش داري انا عايزك تيجي شويه بقى وتسأل واحد واقف ودقن وشه بالياتشو وضارب شعره سبايكي وواقف لابس الفانيلا بتاعت ال- الفريق اللي بيشجعه واقف يهتف وتسأله انت انت حبيب قلبي انت هدفك في الحياة ايه ايه اهدافك في الحياة يقول لك اهدافي في الحياة اهدافي في الحياة ان انا اجيب عربية جديدة بقى يا سلام بقى لو عربية ايه يعني مش هقول لك هامر ولا لامبورجيني ولا بي ام اكس اكس اكس ولا الكلام ده لا انا عايز عربية حلوة بس وخلاص وامشي اعمل خمسات واعمل غرز بيها اهدافي في الحياة اهدافي في الحياة ان انا اكلم اللي بحبها خمس ساعات ست ساعات على الشات ولا بعد ما رخصوا المكالمات طول الليل اكلمها بربع جنيه ساعة كاملة طول الليل يعني طول الليل كله ب 2 جنيه ولا حاجة اكلمها وشكرا لشركات المحمول اللي رخصت مكالمات الحبيبة طول الليل اكلمها طول الليل ويعني يعني والدها ممكن يصحى من النوم انت بتعملي ايه يا بنتي انا بكلم صاحبتي يا بابا بتكلميها الوقت ليه يا بنتي بنذاكر مع بعض يا بابا طب يا بنتي انا مش شايف مذكرات يعني ما هو احنا بس بن بنراجع مع بعض طب يا بنتي بتوشوشوا بعض ليه لما انتوا بتذاكروا مع بعض يوه انت خنقتني وامها تصحى انت جبت للبنت عقده نفسيه انت هتقهر البنت انت هتحولها لمريضه نفسيه عايزكم بعد كده تلموا ال 120000 متفرج وتسالوهم ال 120000 انتوا مقاييس اختياركم في الحياه ايه يعني انت لو تقدم لك عريس هتقبليه عشان ايه وسامته ولا جماله ولا عربيته ولا دينه وانت هتتقدم لواحده بناء على ايه يا جماعه لحد امتى هيفضل شبابنا كده لحد امتى نزيف الخسائر في المجتمع هيفضل كده لحد امتى هنفضل نخسر وما بنقفش لحد امتى هيفضل المجتمع كله مهدد بالانهيار وما بنقفش لحد امتى هيوريك عبره مش هيخليك عبره لحد امتى هيحلم علينا لحد امتى يا جماعه مش هنفوق والكل بيجري الى الله واحنا واقفين مكاننا انا عايز اتكلم النهارده عن خسائر المعصيه لحد امتى هتفضلي تخسري وهتفضل تخسر اول خساره اول خساره بتخسرها من المعصيه انا عايزك تكتب ورايا انا عايزك تركز معايا في العناصر ديت انا عايزك تعرف ان الخسائر ديت هتتضح قدامك بيها واحده واحده انت بتخسر قد ايه وانت مش حاسس انت بتخسري قد ايه وانت مش حاسه اول خساره بتخسرها يا جماعه مش بعد المعصيه ده اول ما بتبدا المعصيه بتبدا الخساره زي اللي بيمسك سلك الكهرباء عريان مش بيموت بعد نص ساعه ده بيبدا يتكهرب ويتفحم ويتفحم اول ما يبدا يلمس سلك الكهرباء العريان هو بالظبط كده يا اخواني المعصيه دي اخطر شيء على وجه الارض كلها اخطر اخطر من اخطر مفاعل نووي مهدد بالانفجار لو دخلت المفاعل النووي امن من انك تعصي ربنا يا جماعه المعصيه دي اخطر من اخطر غابه مليانه وحوش لو دخلت قفص مع اسد لوحدك امن من انك تعصي ربنا انك تبني بيت على فوهه بركان مهدد بالانفجار امن من انك تعصي ربنا انك تعومي في اعمق نقطه في محيط من المحيطات عمقها 20 كيلومتر امن من انك تعصي ربنا يا جماعه يا اخوانا يا جماعه العصر ده اخطر من اي مفاعل نووي في المجتمع اللي هو عايش فيه ال- ال- العاصيه المعصيه دي اخطر شيء موجوده في المجتمع اللي احنا فيه ربنا بيقول على معصيه الربا فاذنوا بحرب من الله لو امريكا الوقت اعلنت الحرب علينا وبوارج وطيارات هنترعب طب ربنا اعلن الحرب على المجتمع اللي بيتعامل بالبنوك كل بنك في المجتمع اخطر من قوه قنابل امريكا النوويه كلها كل واحد بيسلف بالربا في المجتمع اخطر من كل الاف 16 اللي في العالم كله يا جماعه يا جماعه لو مجموعه من الشباب نزلوا على السد العالي قعدوا يكسروا فيه بالفؤوس الناس كلها تترعب والامن القومي والامن العام والدنيا هتتقلب ليه هيضيعونا هم الشباب الوقت اي شله قاعده في مصيف بتعصي ربنا اي شله بنات قاعده الوقت بتعصي ربنا اي موقع فاسد الوقت بيعصى عليه ربنا اخطر من مجموعه شباب ينزلوا يهدوا في السد العالي عايزين نعرف يا جماعه ان غضب رب البشر اخطر من اي خطر ولا غضب من البشر عايزين نعرف يا جماعه احنا مهددين قد ايه الخسائر بتبدا من اول ما تبدا تعصي ربنا الخسائر يا جماعه الخسائر مش بس خسائر خاصه ده في خسائر عامه يعني ايه خسائر عامه يعني المجتمع كله بيبقى مهدد بسبب عاصي واحد سيدنا موسى في جيش من 40000 واحد اتمنع عنهم المطر بسبب واحد عاصي وسطهم يعني ايه يعني عاصي منع المطر عن دوله انا عايز اقول لكم العاصي ده مرعب قد ايه عايز اقول لكم يا جماعه عشان كده يوم القيامه يوم يفر المرء من اخيه اخوه كان عاصي لله يوم في الدنيا كان بيحبه وياكل معاه في الاخره لما شاف حقيقه العاصي وعرف خطوره العاصي بقى بيفر يفر دي كلمه واحد بيجري من اسد واحد بيجري من وحش من الوحوش مرعوب عارف العاصي ده خطر قد ايه يا جماعه يا جماعه خسائر المجتمع كله بسبب عاصي واحد دوله كامله اتمنع عنها المطر بسبب عاصي واحد كليب واحد يمنع عن جمهوريه مصر العربيه كلها المطر نادي واحد يمنع عن مصر كلها الرزق متبرجه واحده تمنع عن نص بنات مصر الجواز ديلر مخدرات واحد يمنع عن مدينته كلها اي خير ولا اي رزق يا جماعه مغني واحد يمنع عن الوطن العربي كله الخير والتالف يا جماعه الموضوع خطر جدا المجتمع كله بيتعاقب لا ده مش بس كده ده في خسائر للي شاف المعصيه او شافت المعصيه وسكتت احدى الاخوات كانت في درس من الدروس النسائيه والداعيه اتكلمت عن اتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه ان لو شفت المعصيه واسكت اللي هيتعاقب انت واللي عصيت ساعتها يا اخواني البنت روحت بلدها وكانت بلد بينها وبين المنصوره مسافه فما لقتش غير كرسي واحد بس في الميكروباص لسه ما اتملاش الكرسي اللي هو جنب السواق جنب الشباك واللي بينها وبين السواق راجل كبير وقور كده شكله ملتزم ركبت البنت طلعوا في الطريق فوجئت ان السواق حاطط المصحف بتاع العربيه المصحف الورق مقطع وحاطط بطاقته وصوره وحاجاته وسط ورق المصحف وعامل كاتب على المصحف حسابات ارقام الحاجه اللي اللي ينساها يف... اللي خايف ينساها يفتكرها يكتبها على المصحف المصحف شكله فظيع فالراجل قال للسواق قال له حرام عليك يا ابني ده كتاب ربنا قال له يا حاج نعمل ايه والدنيا والاحوال يا ابني ده كلام ربنا ازاي تعمل في كده قال له يا عم الحاج دماغك بقى دماغك بالاسلوب اللي ممكن يكلمه بيه قال له يا ابني حرام عليك كلام ربنا يتعمل فيه كده ازاي شيل الورق ده من المصحف واحفظ حرمه كلام ربنا قال له يا عم الحاج احنا ماشيين على طريق وارحمنا بقى عشان نعرف نوصل بالسلامه ان شاء الله الراجل بيكلمه الراجل عايز يغيظه يعمل ايه قام مطلع قام مطلع شويه لب وحاططهم على المصحف وقعد يقزقز بيهم البنت افتكرت الكلام اللي سمعته في الدرس بدات تكلم السائق تقول له حرام عليك وبدات تنكر عليه والناس كلها في الميكروباص ساكته كل الناس عايزه توصل وخلاص كلام ربنا بيمتهن قدامها مش على ايد جندي من جنود امريكا في جوانتنامو ولا على ايد بتوع هولندا في حرق المصحف لا ده على ايد واحد مسلم او بيزعم انه مسلم الراجل اتنرفز قام مطلع كيس اللب كله وحطه على المصحف وقعد يأزأز وقال له أزأز يا عم الحاج أزأز يا عم الحاج البنت بتقول واحد وراهم قبل ما يوصلوا البلد بستة كيلو اتصل بأهله وقال لهم يلا سخنوا الأكل أنا بيني وبينكم ستة كيلو بتقول سبحان الله بعدها على طول كاوتشه من كاوتشات العربية فرقعت في الطريق العربية قعدت تيجي يمين وشمال وقامت داخله في عمود دخلت في العمود بتقول ما قدرتش بنفسي صحيت بعد فترة كنت أول واحدة صحيت في العربية لقيت انا والحاج اللي جنبي يعني بفضل الله اصاباتهم خفيفه السواق طبعا العربيه اتفشفشت العربيه اتحطمت ال- المكان اللي دخل فيه من العمود السواق يا جماعه ده عاش ولا مات ده ده اتحطم الراجل اللي كان بيقول لسه 6 كيلو سخنوا الاكل مات سبحان الله الناس اللي سكتت الناس اللي سكتت حصل لها ايه الناس اللي سكتت يبقى خسائر المعصيه على المجتمع وعلى كل واحد شاف المعصيه وسكت وما رضاش يتكلم خسائر المعصيه يا جماعه على الكره الارضيه كلها ظهر الفساد وفي البر والبحر في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس اطول نهر في العالم كله في بلدنا ومفيش كوبايه ميه نعرف نشربها الا بفلتر ب 1000 جنيه و2000 جنيه ظهر الفساد في البر والبحر كل شويه بطلوا لحمه ليه الحمى القلعيه بطلوا لحمه ليه انف... بطلوا لحمه ليه جنون البقر بطلوا سمك ليه الميه ملوثه بطلوا فراخ ليه انفلونزا الخنازير الهوا ماله مسمم وبيجيب سرطان العلب الاكل المحفوظ ماله المواد الحافظه بتجيب سرطان الميه الحقه بتجيب فشل كلوي ظهر الفساد في الميه والهوا بما كسبت ايدي الناس ظهر الفساد في اللحوم والاكل بما كسبت ايدي الناس ظهر الفساد في كل حاجه بما كسبت ايدي الناس زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر لنذيقنهم من الابولا والفيروسات والايدز من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر بتاع يوم القيامه لعلهم يرجعون لنذيقنهم من زلزال القاهره الاول والثاني من البراكين من تسونامي من تغير الطقس من الحر من البطاله من العنوسه من الفساد ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون فاكرين بومبي يا جماعه حد منكم اتفرج عن حلقه من الحلقات عن بومبي بومبي بلد كان كلها زنا وفواحش وخمور لغايه الوقت جثثهم واحد واحد محفوظه بالشكل اللي ماتوا عليه البلد ديت بعض الناس بيقولوا دي قرى قوم لوط البلد دي يا جماعه كانوا بيفعلوا الفواحش في يوم من ايام حفلاتهم الفاجره الصور الجنسيه كانت مرسومه على جدران المباني في الشوارع ربنا يأذن لبركان من البراكين يثور يطلع غازات سامه يسممهم يموتهم مشلولين الاول بعد كده يشيلهم من غير ما يموتوا بعد كده الحمم تنفجر تشويهم بعد كده التراب الذري يترصف في اجسامهم كل واحد يموت على الحاله يتصلب على الحاله اللي مات عليها اللي بيزني منظر جثته لغايه الوقت وهو بيزني اللي كان بيفعل فعل قوم لوط منظره لغايه الوقت وهو بيفعله اللي كان بيشرب خمره منظره لغايه الوقت وهو لسه بيشرب اللي كان بياكل منظره وهو بياكل حته الكيكه في بقه ربنا خلد منظرهم على سوء الخاتمه والعياذ بالله خسائر المعصيه يا جماعه خسائر على الدنيا كلها وعلى كل واحد شافه سكت خسائر المعصية من خسائر المعصية في حاجة اسمها الخسائر المادية يعني ايه الخسائر المادية ان العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه ده اثر من الاثار اثر ثابت اثر ثابت معناه لا يمكن ان يجادل في حد انت عارفه كم رزق كان جاي لك واتحرمت منه معصيكي انت عارفه يا مبرجه كم عريس تتمنى اي واحده كان جاي لبيتكم وربنا اللي صرفه بمعصيه منك انت عارف يا شاب كم وظيفه كانت جايه لك وربنا صرفها بمعصيك انت عارف كم فرج كان متنزل وصرف بمعصيك انتوا عارفين يا جماعه قد ايه اتحرمتوا من ارزاق وقد ايه اتحرمنا من ارزاق بسبب معاصينا يا جماعه ده اجابه الدعاء رزق تتحرم منه بمعاصيك حب الناس رزق تتحرم منه بمعاصيك يا اخواني البنت اللي نفسك تتجوزها رزق تتحرم منها بمعاصيك خسائر ماديه وخسائر نفسيه الخسائر النفسية ازاي ده نوع تاني من الخسائر احد الاخوة اللي كنا يعني بفضل الله التزموا فبقول له انت انا خايف انك ترجع تاني قال لي لا يمكن ارجع قلت له ليه قال لي كل ما افتكر حالتي النفسية ايام المعصية لا يمكن ارجع للايام دي تاني لا يمكن ارجع للعذاب ده تاني المعصية حولتك مريضة نفسية بس انت مش عايزة تعترفي المعصية حولتك مريض نفسي المعصية حولتك سندروم من الامراض النفسية مجموعة امراض نفسية مريض بمرض الاكتئاب لان نفسك بتصرخ وتستغيث بتقول لك غذاء الروح فين انت قاعد تغذي الجسم وسايب الروح مريض بمرض سعار الشهوات قال لا طب ما انت جوه المعاصي لا ياما هتشوف معاصي ومش هتقدر تنالها مريض مريض بمرض تأنيب الضمير لان جواك خير يجي الشاب بعد العذاب ده يقول لك طب انا انا اسيب ليه ايه البديل يا ابني البديل عن ايه ده انت بتعذب ده انت تعيس ده انت غلبان ده انت مريض نفسي يا ابني مريض نفسي الخسائر النفسية بسبب المعصية كتير انا بفتح لك بس انت هتبقى انت الخانات ديت ده ده ده ده, ده الواجب بقى المنزلي انت هتملي انت الخانات دي خسائر مادية خسائر نفسية خسائر في نعم ربنا سبحانه وتعالى قد ايه يا جماعة قد ايه نعم من ربنا يا جماعة اعوذ بك من زوال نعمتك كم نعمة في حياتك راحت بسبب معصية ما تعرفيش واحد مغني ربنا انتقم منه في صوته بسبب معصية ما تعرفيش واحد ما تعرفيش ممثلة سندريلا جميلة وشكلها تشوه وقعدت بره معذبة هتنزل البلد ازاي والمعجبين لما يشوفوا شكلها بعد التشوه وبعد المنظر الفظيع اللي بقت فيه وفي الاخر انتحرت من كتر ما ابتليت في جمالها وشكلها اللي كان كل ثروتها في الحياة وكل قيمتها في الحياة المقرئ اللي يطلب فلوس لازم قبل ما يدخل يقرأ ولا يطلب فلوس قبل ما يدخل ي- يدي حلقة للناس ولا دين للناس خاف احسن ربنا ينتقم منك في صوتك ولا في دينك ولا يا جماعة المعصية شاملة يا اخوانا شاملة احد الشباب كان من شباب الستار اكاديمي المعروفين وكان بينافس على تصفيات الستار اكاديمي لغاية وقت قريب جدا وكان كل شوية يشوف ان هو راكب عربية وبينزل تحت عربية وبيموت لدرجة ان بتسجل له وهو بيحكي الحلم ده هو اللي اتكرر سبحان الله يجي وعلى الطريق الدائري يتحقق الحلم اللي شافه وهو كان بيصفي في تصفيات الستار اكاديمي ويموت ويموت وكل مواهبه اللي سخرها للستار اكاديمي مش لربنا تروح في لحظة ممكن ربنا ياخد كل حاجة في لحظة كل مواهبك جمالك اللي اللي اللي بتفتني بيه فصحتك ورزانتك وانت بتتكلم مع البنات و- وبتجذب قلوبهم برزانت كل ده ممكن يتاخد في لحظة مواهبك فلوسك كل حاجة ممكن تروح في لحظة خاف احسن نعم ربنا اللي انت بتعصي بيها تروح خسائر في نعم الله خسائر يا جماعة في علاقتك بالله ده مش خسائر في علاقتك بوزير كنت تتصل بيه بمكالمة يخلص لك اللي انت عايزه ده خسائر في علاقتك بملك الملوك ازاي تحتمل يا جماعة ده بيقولوا معرفة الناس كنوز امال معرفة الله ايه يا جماعة ازاي علاقتك بالله هددتها بالمعاصي اللي انت بتعملها عادت علاقتك بالله مش العلاقة الطبيعية بين العبد وربه العلاقة العظيمة الرهيبة الرهيبة الجليلة العلاقة دي ما عادتش علاقتك بربنا انت بتفتكر ربنا انت بتفتكر ربنا احد الاخواننا كان قاعد مع واحد يعني وكان يعني بيشرب خمره ويعني ربنا ي- ربنا يعافيه ويعافينا جميعا فالراجل بيقول له انت بتنام ازاي للاخ فبيقول له انا بقعد اذكر ربنا لحد ما انام قال له أي- الراجل استغرب جدا يعني هو الراجل يجي ينام كل المعاصي تركب عليه والالم النفسي بتاعه يتحطم نفسيا به سبحان الله يا جماعه خسائر المعصيه مش في علاقتك بالله خسائر المعصيه كمان في علاقتك بالناس وعلاقتك بالناس ازاي المعصيه ربنا بيلقي بيها على العاصي بغض في قلوب الناس طب ويعني ايه ده يعني انت ممكن يكون اهم ناس تتمنى في حياتك انهم يحبوك يكرهوك بسبب معصيك مدير الشغل ربنا يقلبه عليك دكتور المادة ربنا يقلبه عليكي ال- ال- جوزك ربنا يقلبه عليك بمعصيك مراتك ربنا يكرهها فيك بمعصيك اولادك ربنا يقلبهم عليك بمعاصيك سبحان الله يبقى اكتر ناس تتمنى في الدنيا انهم يحبوك يكرهوك اصحابك يسلموا عليك ولما تمشي يتريقوا عليك بمعاصيك وانت عارف ومتعذب ليه لانك انت ما اصلحتش ما بينك وبين ربنا ففسد ما بينك وما بين المخلوق يا جماعه خسائر المعصيه في الاخره خسائر المعصيه في الاخره ده موضوع خطير ورهيب موضوع فظيع يا جماعة خسائر المض... المعصية تشديد لألم خروج الروح المعصية تشديد لضمة القبر المعصية فزع عند البعث المعصية ظلمات على الصراط المعصية خزي ساعة العرض على الله المعصية أهوال وحسرات وزفرات في جهنم المعصية سقوط من على الصراط المعصية رعب وهلع ساعة وزن الأعمال لما تضع السيئات في الكفة الشمال المعصيه يا جماعه انا عايز اجيب لكم من القران الايات اللي بتصور اللي ماتوا وهم بيعصوا ربنا اللي الموت جالهم وهم على معصيه ربنا بيقول لك ولو ترى اذ الظالمون وهو ظالم في غمرات الموت غمرات ده منظر واحد مغموس جوه اعماق الميه وهو فجاه بيموت يلاقي نفسه بي بي بيلاقي الم الغرق انا ما بغرقش انا في بحر لا انت كنت غرقان انت كنت غرقان في دوامه المعاصي بس كنت متخدر ما كنتش داري النهارده هتدوق الم الغرق اللي انت اللي انت كنت عايش فيه بس ما كنتش داري بيه شوف ربنا بيوصف واحد المعصيه جات له عند الموت الموت جاله وهو بيعصي ربنا ربنا بيقول ايه ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت مفيش واحد هيتفات مفيش واحد هيتفات ولا دقيقة واحدة ويتأجل مفيش معصية واحدة مش هتسجل وهتتفات إذ فزعوا ليه عارفين يا جماعة لما يكون واحد مجموعة بتشرب مخدرات في شقة وفجأة يسمعوا سرينة البوليس يتفزعوا كل واحد يجري من جهة هو واحد راكب العربية بتاعته ومعاش اللي تسوق ومعاه بنت ولا بنات ومعاه مخدرات مجهزها وممكن معاه خمور ومشغل اغاني وهو ماشي بيمني نفسه بليلة سعيدة فجأة يجي ملك الموت فزعه مفيش فزع بعد كده ده اتقبض عليه للاخرة مفيش فزع بعد كده شوف ربنا يصور لك مشهد واحد مات على معصية يقول لك والتفت الساق بالساق يعني ادي ساق وادي ساق يجوا في بعض كده ده مشهد ايه ده مشهد واحد ماشي في طريق معصية شخصيه فجاه لقى حمله هتقبض عليه عايز يلف ويرجع هيرجع ازاي التفت الساق بالساق الساق عايزه تلف ما عادش ينفع تلف لا عاد عارف يطلع قدام ولا يرجع ورا فالايه اللي بعدها الى ربك يومئذ المساق المشهد الاولاني وهو بيحاول يلف ويرجع يصلح المشهد الثاني وهو متساق ومقبوض عليه وما عادش بايده اي شيء يا جماعه خسائر الاخ الاخره خسائر ماديه خسائر نفسيه خسائر في نعم ربنا خسائر اخرويه خسائر في صلتك بالله خسائر في صلتك بالمخلوق خسائر ممكن عدم حجابك اللي انت بتسترضي بيه جوزك هو السبب في كره جوزك ليكي ونظره لغيرك لو لبست الحجاب والنقاب ربنا يرضي عنك وربنا يحببه فيكي سبحان الله العظيم مفيش في المعصيه منافع خسائر عامه المجتمع كله بيتدمر بسببها يا ابني انت كل ساعه بتعدي عليك في المعصيه خساره فادحه اسمعوا الخساره ديت الخساره اللي تقطع القلب ده اهي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ساعة تمر بابن آدم أو ليس تمر بابن آدم ساعة لا يذكر الله تعالى فيها إلا حسر عليها يوم القيامة يا نهار أبيض ساعة امال اللي ضيع عمره كله يعمل ايه امال اللي مضيعه عمرها في الغفله تعمل ايه اذا كانت ساعه بتعمل كده امال اللي مضيع عمره في الغفله يعمل ايه ليس يتحسر على شيء الا على ساعه مرت لم يذكر الله تعالى فيها مش هيتحسر على شهوه راحت ولا على واحده كان نفسه يكلمها وما كلمهاش ولا على قناه كان نفسه يتفرج عليها وما اتفرجش ولا على متعه ولا ع... هيتحسر على كل ساعه عصى فيها لا ما قطعش فيها امال لو عصى ربنا فيها يعني انت مستنيك في كل يوم كل يوم بس خسائر ضيعته بدون طاعه ربنا 24 حسره ده غير المعصيه اللي انت عملتها فيه يا اخواني ده قضيه خطيره جدا قضيه رهيبه يا جماعه قضيه خسائر المعصيه انا عايز اكلمك عن خسائر معصيه واحده بس من المعاصي خسائر معصية واحدة بس من المعاصي يعني ايه يعني مش هكلمك عن خسائر واحد عاش حياته يعصي ربنا لا واحد عصى معصية واحدة آدم آدم خسر الجنة شوف كام ألف سنة بسبب معصية إبليس خسر رحمة ربنا للأبد بسبب معصية والعياذ بالله معصية واحدة يا جماعة معصية انت مستهين بمعصية مستهينة بذنب كان في شاب وهو يعني في مكان ما بص الفتاة عجبه شكلها قوي هي بصت له عجبها هذا الشاب الاتنين بدأوا يعرفوا بعض الاتنين حبوا بعض والبداية كانت ايه خد بالك نظرة نظرة ولكن لما تعرفوا على بعض طلع هو مسلم وهي مسلمة هو مش مسلم طب يعملوا ايه في المشكله ديت علاقه الحب احتدمت لازم نتجوز كله رفض طب كل حد مننا يغير دينه ما ينفعش حد منهم يغير دينه طب نعمل ايه الدنيا واقفه قدامنا واهلنا واقفين قدامنا نعمل ايه ننتحر احنا الاثنين في لحظه واحده انت في بلدك وانا في قريتي وفي نفس اللحظه رحنا تطلع للسماء نتجوز في السماء يا سلام يا سلام على الرومانسيه اللي تودي في 60 داهيه دي يا سلام يا جماعه وفي نفس اللحظه خدوا الاثنين هما الاثنين نفس السم عشان ينتحروا ويلتقوا في السماء قصة واقعية وتموت هذه الفتاة اللي كانت مسلمة تموت منتحرة تموت على هذا الذنب الكفري والعياذ بالله هم يلحقوه وينقذوه وتموت هذه الفتاة على هذا الذنب الكفر والعياذ بالله يعني معصية قلبت بردة معصية بس عدم غض البصر قلبت بالكفر والعياذ بالله يعني المعصية خسائرها رهيبة ده معصية واحدة يا جماعة يا جماعة انتوا مستهينين بمعصية يا اخواني احنا احنا ما عدناش عارفين يعني ايه معصية ودي اكبر مصيبة عندنا ان الناس اكبر من ان احنا عدنا بنعصي ربنا ان المجتمع عاد بيمشي في الغلط وهو مش خايف بيمشي في الغلط وهو مش خايف مش عارف يعني ايه معصية ده الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول لك لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير لا يعني تخيل طعنة بحديد في الرأس خير له من ان يمس امرأة لا تحل له يعني انه يمسك ايدها يسلم عليها بشهوة بس ده عقوبتها يا اخواني ده مرة واحدة عمل كده يا جماعة المعصية دي شيء خطير لازم نعرف في العصر ده خطر على المجتمع قد ايه وخطر على الدنيا قد ايه لازم نعرف المعصية خطر علينا قد ايه لازم نعرف يا جماعة لحد امتى هتعيش مهدد بكل معصية عملتها لحد امتى هتفضلي تخسري لحد امتى هيفضل نزيف الخسائر مستمر ده في خسائر تانية في خسائر لا تعوض لا تعوض يعني إيه لا تعوض خسائر مصيبة من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الاخرة يعني ايه يعني لو مات وهو ما تابش من شرب الخمر ما فيش حتى لو دخل الجنة مش يتعذب شوية بالذنب ده وبعد كده يدخل الجنة يتنعم بكل حاجة لا حتى لو دخل الجنة ممنوع يشرب خمر انتهت من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الاخرة حتى لو مات وما تابش من لبس الحرير خلاص مهما تعذب برضه هيدخل الجنة من غير ما يلبس حرير فيها يشوف انهار الخمر بتتدفق ممنوع ان هو يشرب منها يعني ايه يا جماعة يعني يا جماعة الموضوع في خسائر مش هتتعوض لو ما تبتش من هذه المعاصي في الدنيا انت بتحرم نفسك من بدائلها في الجنة لان البديل هو الجنة في خسائر في دينك خسائر في قلبك ازاي انت تعرف ان كل معصية بتعصيها بتنكت فيها نكتة سوداء على القلب على القلب على قلبك على قلبي ازاي كل معصيه ازاي يعني الوقت انت انت بتشرب سجاير اه بتشرب في اليوم كام هقول لك يا عم خمس سجاير ماشي خمس سجاير انا بشوف الناس كلها بتفطر على السجاير مش عارف ليه خمس سجاير السيجاره ب 10 انفاس يبقى 50 نفس ب 50 نقطه سودا ها 50 نقطه سودا عارفين يا جماعه في خمس سنين ب 50000 نقطه سودا من معصيه واحده طب امال بقى اللي بيطلق بصره في الحرام في الشارع لا ده لو بص بس خمس بصات في اليوم خمس بصات في اليوم يعني خمس نكت سودا ده ده يا جماعه لو حسبناها بعد خمس سنين ب 10000 نكته سودا على قلبه طب امال لما يتفرج على التلفزيون خمس دقايق بس ب 50 لقطه حرام بس 50 احسبهم في خمس سنين يبقى ب 100000 نكته سودا يعني ملايين النكات السوداء يعني قلبك بقى فحمه والفحم ملوش مكان غير جهنم يعني لازم تتوبي يعني لازم تفوق خسائر قلبية فادحة خسائر قلبك قلبك قبل المعصية غير بعد المعصية خسائر يا جماعة حتى عند الموت إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ذنوب والشيطان وقعهم أحوج ما كانوا للثبات خافي احسن في لحظه ضعفك انت دلوقتي قويه ومش قادره تواجهي شهواتك امال عند موتك وانت في اضعف حالاتك هتواجهها ازاي خاف ان الشيطان في اللحظه دي يخليك تستذل بسبب معصيه عملتها يا ترى يا جماعه كل جارحه الواحد عصى ربنا بيها يا ترى يا جماعه والروح بتخرج منها هيبقى الم خروج الروح منها قد ايه اللي عاش عينيه هيئه ارصاد يا ترى خروج الروح من عينيه المه قد ايه اللي سمع كل اغاني الدنيا خروج الروح من ودانه الم اسمه ايه اللي اختابت ونمت واختابت ونمت واختابت ونمت قلق ألم خروج الروح من لسانها ايه اللي اتمنى الحرام وعاش يتمنى الحرام ألم خروج الروح من قلبه شكله ايه اللي كل حرام ألم خروج الروح من بطنه شكله ايه اللي مشي وتمشى مع دي ومع دي وهي ألم خروج الروح من رجليه شكله ايه يا جماعة اللي وقع اللي وقع في الكبائر والموبقات ألم خروج الروح من كل عضو من اعضائه اللي عصب يا ربنا شكله ايه اطلع يا ابني اطلع من شبكة العنكبوت اللي انت فيها اطلع يا بنتي اطلع من شبكة العنكبوت الشهوات اهل الباطل عملوا شبكة عنكبوت للشباب شبكة كلها شهوات طب اللي هيقف شبكة العنكبوت هيحصل له ايه انا منظر من المناظر يعني يعني يعني منظر من المناظر اللي ممكن تشوفها لما تروح تتدبر في بعض المناطق الخلويه عنكبوت بس في عنكبوتات كبيرة في عنكبوتات خطيرة جدا يا جماعة جدا عنكبوت ناتج الشبكة بتاعته فجت حشرة يعني يعني لا اذكر بقى ان كانت نحلة ولا ولا ايه جت حشرة وقعت في الشبكة دهيت منظر العنكبوت وهو بي بيلتقم الحشرة ما تعرفش اللي دخلت فين ايه الجزء اللي من جسمه اللي بلعها جواه في لحظة واحدة منظر رهيب اللي هيقف في شبكة العنكبوت مستني ايه مستني ان يحصل له ايه مستني متوقع ايه اطلع يا ابني من شبكة العنكبوت في صورة اسمها صورة العنكبوت في القرآن عن شبكات العنكبوت اللي بتستنى كل واحد يدخل في طريق ربنا ازاي ينجو منها شبكات العنكبوت ما بتتكونش غير في الاماكن المهجورة اوعي قلبك يبقى بيت مهجور مفيش فيه قرآن اوعي حياتك تبقى خراب مفيش فيها دين ولا صحبة صالحة اخواني في الله اخواني في الله خسائر المعصية خسائر المعصية عند الموت خسائر المعصية في الدنيا كلها خسائر رهيبة رهيبة لازم نقف مع نفسنا واقفة انا كلمتك عن خسائر كتير خسائر مادية خسائر نفسية خسائر في علاقتك بالله خسائر بعلاقتك بالمخلوق خسائر في نعم ربنا اللي بتزول بسبب المعاصي خسائر يا جماعة في نفسية في قلوبنا خسائر يا اخواننا اخروية مستنيانا والعياذ بالله خسائر عند الموت خسائر في قلبك وفي دينك خسائر عامة في الدنيا كلها والمجتمع كله بسبب العاصي الع- المعصية الواحدة زلزال المعصية دي بركان المعصية دي يا جماعة احنا اخترنا بحلم ربنا ما خدناش بالنا اصلا المعصية ديت ممكن تعمل ايه ما احناش فاهمين ان المعصية ديت ممكن يتخسف بها الارض واللي عليها حفلة واحدة حفلة واحدة ممكن يتخسف بها اهل الارض كلهم حفلة واحدة ومسكوت عليها قناة فاسدة واحدة ممكن يتمسخ بها اهل الارض كلهم خسائر خسائر في كل ساعة من حياتك هتتحصل عليها يوم القيامة غير خسائر لسه كتير لسه كتير عايزين نتكلم عنها يا جماعة لحد امتى لحد امتى هيوريك عبرة مش هيخليك عبرة لحد امتى هيحلم عليكي لحد امتى شهوات قلبك هيحلم عليها لحد امتى نزيف الخسائر هيفضل مستمر انا عايزك انا عايزك انا عايزكم تجيبوا كل المعاصي اللي في حياتكم انا عايزك تجيب الكمبيوتر بتاعك على المحمول بتاعك على الصور اللي عندك على الالبومات على الشرايط على علبة السجاير ولا علب السجاير على كل المعاصي على هدومك المتبرجة على مكياجك على الصور اللي في شنط في محفظتك في شنطتك على على تجيب كل ده وتحطه قدامك وتكلمهم تقول لهم انا ج- انا انا, أنا لجأت ليكوا عشان اعيش سعيد انا ما خدتش من وراكم غير التعاسه انا لجأت ليكوا عشان ارتاح انا ما خدتش من وراكم غير العذاب قطعته بيني وبين ربي ومولاي وحبيبي عيشتوني مهدد عيشتوني مهدد في حياتي مهدد يا ترى الضرب هتجيلي منين مهدد ان اموت على سوء خاتمه مهدد بعذاب الاخره مهدد بانتقام ربنا حاسس ان ربنا مش معايا حاسس ان ربنا ما عادش بيسمعني والعياذ بالله انا كسبت منكم ايه انتوا خلتوني اخسر كل حاجه خلتوني اخسر واه بقى لو شاب من شباب المخدرات دول الخسائر بتاعتهم فظيعه يخسر مراته ويخسر ابوه ويخسر الدنيا ويتحطم صحته ويتحطم كل لذة في حياته وتنتهي حياته وتتدمر خسائر يا رب خسائر رهيبة يا إخواني خسائر اللي واقعين في معاصي الحب خسائر اللي, اللي أصبحوا مدمنين مواقع قذرة مدمرين حياتهم مدمرة يا عيني حياتهم ضايعة يا عيني ما عادش ليهم حياة كل الخسائر ديت هنعمل بيها ايه كل الخسائر ديت التوصيه بتاعت حلقه الليله ان شاء الله باذن الله يا جماعه التوصيه ان احنا قبل كده قلت لكم هنعمل ورقه الذنوب والمعاصي او كشكول الذنوب والمعاصي وكلمتكم عنه هنتكلم عنه ان شاء الله في حلقه جايه تاني ولكن الوقت انا عايزك تعمل ورقه الخسائر انا عايزك تقعدي وتكتبي كل الخسائر اللي انت خسرتيها بسبب حياه المعصيه انا عايز نزيف الخسائر في حياتك يقف الدرس ده يا جماعه اللي هي... هينفذ الورقه دي وهيكتبها فعلا والله صدقوني يا جماعه هيبقى عنده حصانه ضد المعصيه لانه كل ما يجي يرجع هيبص في الورقه يا نهار ابيض انا هرجع لكل ده هرجع للعذاب النفسي اللي كنت عايش فيه هرجع للمواقف اللي المتني وحطمتني نفسيا هرجع لانتقام ربنا وعقوبات ربنا اللي نزلت عليا هرجع للسكك اللي كانت مقفوله كنت احط ايدي في الخضره تولع أحبس- عبد الرحمن بن عوف اللي بيقول ظننت اني لو رفعت حجرا لوجدت تحته ذهبا لا في ناس تحط ايدها في الجرح يولع هرجع تاني مهدد هرجع تاني مرعوب هرجع تاني للاكتئاب هرجع تاني لسعار الشهوات هرجع تاني متعذب ومش طايق حاجة من الشهوات هرجع تاني في التعاسة اللي انا فيها كأنما خر من السماء هو اللي هيسقط من برج 100 دور هي- هيتحطم امال اللي خر من السماء هيحصل له ايه هرجع تاني انسان محطم هرجع تاني شقاء وبؤس وشؤم على اهل بيتي وعلى الدنيا وعلى الارض وعلى المسلمين وعلى فلسطين هرجع تاني ضميري ان هرجع تاني كل ساعه بتعدي عليا من غير طاعه هتحسر عليها يوم القيامه هرجع تاني كل معصيه من معصيه مهدد بيها هرجع تاني ايه ولا إيه؟ هرجع تاني امسك سلوك الكهرباء العريانه تاني واحس ان انا ممكن اتحطم في اي لحظه هرجع تاني خايف من سوء الخاتمة هرجع تاني قلبي قاعد يسود ويسود ويسود بالنكت السوداء هرجع تاني لشبكة العنكبوت هرجع تاني مهدد ان انا افقد اصناف من نعيم الجنة تماما ما تنعمش بيها في الجنة لان تنعمت بيها بالحرام في الدنيا وما تبتش لحد امتى هفضل كده لحد امتى مش هقدر اتغير انا لازم اتغير انا لازم ابقى انسان جديد انا لازم سلسلة الخسائر اللي في حياتي دي تنتهي لازم تقف مع نفسك اكتبي ورقة الخسائر اكتبي ورقة الخسائر اللي ما افتكرش عناصر الخسائر اللي اتكلمنا عنها يجيب الدرس من على موقع Way to Allah من على موقع الطريق الى الله او من على موقع اسلام واي او من على اي موقع من مواقعنا المباركة ربنا يبارك فيها ويبدأ يسمع تاني الخسائر كل كلمة قلتها هتفكرك بخمسين قصة في حياتك اكتبهم اكتب القصص دي اعمل ملف الخسائر اكتب كل مرة دعيته ما استجبش ليك اكتبي كل مرة كنت في ازمة وما لقيتيش ما لقيتيش فرج فيها الا بتيسير ربنا سبحانه وتعالى اكتب كل مرة عوقبت بسبب معصية اكتبي كل رسالة جات لك فيها عقوبة معصية الملف ده خطير خطير الملف ده خطير اكتبه وصوره اللي يكتبه منكم يا جماعه وينجح ان يكتبه في ورقه وش وظهر كده بصوره كويسه يكتبه ويصوره ويوزعه على كل اصحابه وتوزعه على كل صحباتها ويوزعه ويكتب افتكر انت خسرت ايه فواتير المعصيه نسميها فواتير المعصية الفواتير خسائر المعصية لحد امتى هيفضل نزيف الخسائر لحد امتى الورقة دي مهمة في حياتك ومهمة في حياتك مهمة قوي يا جماعة ان احنا نعرف مطرب واحد ضيع الدنيا قد ايه عاصي واحد دمرنا قد ايه متبرجة واحدة زلتنا لامريكا ولليهود قد ايه حفلة واحدة دمرت الايمان في قلوبنا قد ايه معصية واحدة عاصي واحد لا يا جماعة كفاية خسائر للمجتمع وللدنيا وللي فيها احنا رحمات على على الدنيا مش خسائر على الدنيا هنعمل الورقة دي بإذن الله سبحانه وتعالى بإذن الله يا جماعة واللي يعرف يعمل الورقة دي ورقة الفواتير أو لحد إمتى أو خسائر المعصية يعملها ويوزعها واللي يقدر يجيبها لي يجيبها لي ولا حتى من خلال موقع طريق إلى الله يعني إخواني في الله بإذن الله قبل ما أسيبكم إن شاء الله السلسلة بتاعت افتح لي قلبك يعني في الحقيقة يعني انا كان الفترة اللي فاتت سلكت سياسة ان انا افتح لكم قلبي شوية في معصية من المعاصي بعد كده تفتحوا قلوبكم ولكن يعني انا حسيت ان ضغط الرقمين بتوع افتح لي قلبك رقم 016 واحد 900 300 ورقم 016 1 900 700 الرقمين رقم افتح لي قلبك للبنات اللي بترد عليه بنت وافتح لي قلبك للولاد اللي بيرد عليه ولد والمنتدى بتاع افتح لي قلبك على ويتو الله والجروبز بتاعت افتح لي قلبك وبلني يا رب اللي على الفيسبوك كل ده يا جماعه يعني الشباب للاسف زعلان وبيقول لا احنا عايزين ناخد مساحه اكتر من كده وعايزين تسمعنا اكتر من كده وعايزين نتواصل اكتر من كده عشان كده ان شاء الله يا جماعه حلقه افتح لي قلبك النهارده باذن الله يعني انا هقفل بقي وهقفل قلبي انتوا اللي تفتحوا قلوبكم وانتوا اللي تتكلموا وانتوا اللي تعرضوا مشاكلكم باذن الله سبحانه وتعالى يعني ان شاء الله واتمنى ان التواصل يبقى يعني اساسا من خلال الرقمين بتوع افتح لي قلبك 016 1 900 300 للنساء و016 1 900 700 للرجال اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على النبي محمد وجزاكم الله خير
ادنو مني لا تدعني يا أخي يا شقيق الروح مني يا أخي يا ضياء قلبي ودربي يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي ادنو مني لا تدعني يا